بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب تشاهدون الآن على شاشة الرحمة مدارج السالكين نفس الإنسانية محمد يعقوب مليانة أشواك النهاردة الكلام عن أشواك النفس الإنسانية تعالوا نلقط بعض أشواك النفس الإنسانية بعض أشواك النفس الإنسانية إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ها نحن في مدارج السالكين وكثيرا ما كررت هذه الجملة أنه لا يعرف قدر المدارج إلا من درج المدارج هي السير درجة درجة والارتقاء درجة درجة والعلو منزلة منزلة وما زلنا إخوتي ولا بد أن أذكر دوما لا زلنا في منزلة اليقظة لا زلنا في منزلة اليقظة وهي البداية هي الانطلاقة ومن صحت بدايته صحت نهايته ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة أسأل الله عز وجل أن يشرق الخير في حياتنا إخوتي في منزلة اليقظة وصلنا إلى كيف كيف نتيقظ كيف تصح مطالعة القلب إلى النعم ثم كيف تصح مطالعة الجناية فذكرنا أن مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد وظللنا في تعظيم الحق حلقات نتكلم عن ربنا جل جلاله وها نحن ننتقل إلى معرفة النفس وعشنا في اللقاء الماضي كلام ابن القيم أن النفس جبل والنفس الإنسانية عجيبة من عجائب خلق الله النفس حتى الآن لم يستطع علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الطبيعيات أن يفهموا طبيعة النفس البشرية عجيبة من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قال سبحانه عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين إخوتي ليس هناك مخلوق على كثرة مخلوقات الله وعظمة صنع الله ليس هناك مخلوق من المخلوقات أو الموجودات أدق وأعمق صنعا من النفس الإنسانية الإنسان ليس هناك مخلوق أكثر منه غرابة وغموضا ولا أعظم من الإنسان تناقضا وتضاربا الإنسان ذلك المجهول تجده ضعيفا مسكينا محتاجا ولكنه يحب القوه والغلبه ويطمح الى الطغيان والتسلط تجده فقيرا يحب الغنى ويستكثر من الخير تجده الانسان رغم انه خاضع لناموس الموت والفناء وهو متيقن من ذلك يراه بعينه يرى الموت بعينه كل يوم وهو مقر معترف به الا انك تجده محبا للخلود والبقاء طامح لان يعمر وان يبقى سبحان الله ومع انه معرض للامراض والاخطار ولكنه ولوع بالصحه والسلامه من عجب الانسان انه هلوع جزوع ولوع طموح كثير الحاجات دقيق الرغبات بعيد الامال مطلع بالنظرات عميق الهواجس والخواطر لا يكف عقله ولا تهدا نفسه حتى بعد ان تغمض عينه الانسان لا تروى غلته ولا تشبع جوعته وهو ملول ويطلب كل جديد ومستحدث وظريف سؤوم ضجر يكره القديم والتليد ويطلب المزيد ويطمح الى كل جديد يزهد في الميسور يزهد في الميسور الموجود ويرغب في المعدوم المفقود حاجاته ومطامعه أكثر من أنفاسه وأطول من حياته بل حاجة هذا الإنسان أوسع من أن يسعها هذا العالم هذا العالم المحدود وفي هذا التناقض الغريب والصراع العنيف تكمن إنسانية الإنسان وهي مشكلة النفس الإنسانية في هذا الطموح البعيد والحرص والنهامة والطلب والاستزادة سر الإنسان سر النفس ومن أعجب ما في طينة هذا الإنسان الحب والحنان هذه الغريزة أو الحاسة السادسة كما يقولون قد تضعف وقد تقوى قد تكمن وقد تبرز ولكن لا يحرمها أبدا لا يحرمها إلا من حاد عن الفطرة ودخل في الجماد الإنسان مخلوق أليف حنون قوي العاطفة رقيق الشعور يندفع إلى الجمال والكمال اندفاعا لا يوجد عند غيره ويعطي من الحب والحنان من نفسه ومشاعره وعاطفته وتفانيه ما لا يتصوره عقل عند اندفاعه ترى هذا الانسان رغم ثقافته الواسعه وعقليته المترفه ودعاويه المتطاوله العريضه رغم عتوه واستكباره وثوراته التي لا تكاد تنتهي اذا احب يخضع ويذل فلذلك كان احد مداخل هذه النفس الانسانيه الحب حاجه النفس الانسانيه لان تتاله وتتعبد وتقدس وتحب وتذل وتخضع حاجة بشرية فأعطى الله في دين الإسلام هذه النفس هذه الفرصة أن تحب الله الله العظيم الجليل الكبير المتعال من فضله وكرمه ان اذن لنا بل امرنا تعبدنا ان نحبه واذن لنا وسمح لنا ان نقول له نحبك يا رب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قالوا والود لا يكون الا بين اثنين الله والانسان فالله يحب عبده المؤمن والعبد المؤمن يحب ربه ولذلك جعل الله الضمير واحدا في قوله سبحانه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال ابن كثير في التفسير انهم يرونه بعيدا اي الكافرون ونراه قريبا الله والمؤمنون سبحان الله العظيم حب هذه العلاقه القويه بين العبد وبين الرب جل جلاله هي التي تجعل النفس الانسانيه تبلغ ذروه كمالها سبحان الله العظيم اذا فهمنا هذه النفس هذه النفس تتطامن وتتضع تخضع وتنكسر وتذل فقط امام عظمه الله جل جلاله اما اذا مثل الانسان تمثيل شكليات امام احد انه يخضع له او يذل له او او الى اخره فتجده بعد ان يلتفت عنه يلعنه ويفلت من زمامه اما اذا خضع العبد لله بعد ان عرفه فانه حين ذاك لا يترك الله ابدا بل يظل على عتوه وجبروته مستمتعا بهذا الذل لله والخضوع لله والانكسار لله والاحساس انه عبد مملوك فقير محتاج ذليل منكسر لا يحب ان يخرج من هذا المعنى لا يحب بل هو مستمتع به هذا سر النفس الانسانيه السر الحقيقي لهذه النفس حين يعرف حين يعرف حقيقة هذا السر حين تعرفه وتعيش به وتعيش له وتعيش فيه أما إذا جهل العبد نفسه لم يعرف قدره ولا مصلحته نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسي نفسه ما يعرفهاش نسي مصلحتها ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أع- أعاد الأمر على النفس دائما فقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ها قل هو من عندي أنفسكم هي النفس دي. هي السر وهي السبب وهي المرد أيضا شوف يقول ربنا سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه قال جل جلاله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها قال سبحانه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه من تزكى فإنما يتزكى لنفسه من عمل صالحا فلنفسه سبحان الله العظيم شوف النفس فين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يمكرون إلا بأنفسهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وإن يهلكون إلا أنفسهم فمن أبصر فلنفسه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه كل حياتك وكل أفعالك وكل تركيبك وترتيبك في الآخر عائد على نفسك على نفسك لذلك البداية من هنا من أصول الوصول إلى الله تعالى أن الذي يريد الوصول فليس شرطه الوحيد أن يعرف إلى أين وإنما من شرطه أيضا أن يعرف أين هو عشان توصل مش بس مطلوب انك تعرف عايز تروح فين وتمشي ازاي لا لا ده مطلوب تعرف انت فين انت فين اصلا عشان توصل هتنطلق منين هتبدا منين من عند نفسك لذلك لما قلنا في قانون التغيير الالهي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هنا البدايه إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق التغيير من هنا من عند نفسك البداية من هنا من عند نفسك لازم قلنا تعرف انت فين الأول عشان تقدر توصل للمكان اللي انت عايزه للمنزلة اللي انت عايزها للمقصد للهدف بس اعرف الأول انت فين ولذلك كان من مطالعة الجناية معرفة النفس انك تعرف نفسك لان دي البداية من هنا تعرف نفسك وتنطلق منها بدأنا الكلام على ان النفس جبل شاق وعر في طريق السير الى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل اي حد عايز يوصل لربنا لازم يعدي الجبل ده لازم يعديه لو ما عداش عمره ما هيوصل عشان كده في ناس كتير جدا جم عند النفس ووقفوا وقفوا ما عدوش وفضل واقف عند مشكلة نفسه دي إلى أن مات وهو واقف أو بيطلع ويقع ويطلع ويقع ويطلع ويقع ما عداش فعمره ما وصل قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا قال لو وصلوا لما رجعوا هو رجع ليه لانه ما وصلش لو وصل ما يرجعش تاني ما عداش الجبل في ذلك الجبل أودية اتكلمنا بقى عن الأودية والشعاب وعقبات ووهاد وقفنا عند كلمة شوك النهارده الكلام عن اشواك النفس الانسانيه شوك ايه ده هي النفس فيها شوك اه اشواك النفس الانسانيه فيها شوك الشوك ده عباره عن ايه عارف لما يبقى واحد ماشي لربنا الشوك في الجبل ما انت طالع الجبل ماشي عليه اللي بيدوس على شوك يبقى ماشي ازاي مشي بطيء جدا ومؤلم جدا وحذر جدا اللي طالع الجبل ده مليان شوك الجبل ولا النفس جبل النفس اللي طالع الجبل ده مليان شوك عشان كده جاءت الأوامر بالتقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا النار التي اعدت للكافرين اتقوا وهو تفسير الشوك ده هو اللي قاله سيدنا ابو هريره لسيدنا عمر رضي الله عنه لما ساله ما التقوى قال هل اخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهدت قال فتلك التقوى اللي ماشي على جبل النفس والجبل فيه شوك فبيبقى ماشي على طراطيف صوابعه بيتفادى الشوك النفس الإنسانية مليانة أشواك لو الإنسان قعد ينقي الشوك مش هنخلص لكن المطلوب إيه إن الشوكة اللي تدخل في رجله يطلعها مش مطلوب إنك تقعد وتقول أنا عيوبي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة عشرة عشرين واقعد لا مش هنخلص الكلام ده ابن القيم عالجه باستفاضة في يجي عشرين تلاتين أربعين صفحة في كتاب المدارج في منزلة الخلق إن قال لك النفس دي ما تزعلوش مني ها أنا بحبكم في الله ده مش كلامي لكن هو بيقول إيه آه زي البكابورت زي بئر ال- القدر بيقولوا عليه جب القدر اللي هو ال ال بلاعة المجاري قال ما تفتحها كل ما تطلع منها هتطلع مش هتخلص لكن انت غطيها وسد عليها وعدي لو حاجة طلعت عالجها نظفها قالوا ز- موضوع النفس الإنسانية وما فيها من آفات زي إيه؟ زي واحد سائر في طريق سفر فلو أنه تفرغ يبحث عن العقارب والحيات والثعابين مش هيسافر عشان يطهر الصحراء عشان يمشي مش هيسافر لكن يمشي واللي يطلع عليه يقتله ويمشي تعالوا نلقط بعض أشواك النفس الإنسانية من أشواك النفس الإنسانية الضعف والخور والجبن ده عيب من عيوب النفس قول لي كل الناس ضعف كل الناس ضعف الدليل قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا إنسان خلق كده دي شوكة إنك ضعيف بس كل الآفات أشواك اللي أنا بقول عليها ممكن تتشال وتتعالج طب أي كيف أنزع الضعف بالاستعانة بالله القوي اعترف إنك ضعيف دخلت في رجلك شوكة الضعف لما جيت تقرر انك تقوم الليل كل ليلة بجزء ليلة اتنين تلاتة ودب الضعف مش هكمل لما استعين بالله اللهم قو في رضاك ضعفنا وخلق الإنسان ضعيف الإنسان ضعيف بالأصل بأصل الخلقة قال ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أهي دي شكاية شوكتين بقى في الحلق الإنسان هلوع عنده هلع والهلع ده واضح جدا في زماننا تلاقيه مثلا ابنه تعب شوية هلع الحق روح اكشف اعمل سوي هلع هلع القلوب ده صفة بشرية شوكة شوكة من أشواك النفس الإنسانية بتشك دايما هذه الشوكة شوكة النفس اللي بتشك في جانب الهلع لابد أن تنزع كيف بالصلاة طب اشمعنى الصلاة تعالج الهلع لأن الصلاة صلة بين العبد وربه فلو الإنسان صلى وبقى بينه وبين ربنا صلة واسجد واقترب حصل نوع قرب قرب من ربنا لما قرب من ربنا شوية قرب من ربنا شويتين قرب من ربنا زيادة القرب من ربنا ده خلاه مطمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هي دي لأن جنب الهلع تيجي إيه؟ الطمأنينة الطمأنينة تيجي منين؟ بالذكر وأقم الصلاة لذكري يبقى الصلاة علاج الهلع عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين يبقى بالصلاة نعالج شوكة الهلع ننزع شوكة الهلع نطبب شوكة الهلع بالصلاة فساعتها إذا صلى بس الشرط إن هو يبقى إيه صلى صلاها صح صلى صلى يعني إذا صلى إذا مسه الشر ما يجزعش يبقى راضي ومطمن وهادي ومحب وطيب ولين ومطمئن سبحان الله العظيم لما أصيب رجل في رجله فبترت قدمه وجاءه في نفس اليوم أنه كان عنده ولدان قتل أحدهما الآخر فقال الحمد لله إن كان قد أخذ فقد أبقى لي رجلين خد واحدة وساب واحدة لي ولدين خد واحد وساب واحد الطمأنينة اللي تنزل على القلب دي المصلين أيضا الإنسان بخيل إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا دي طبيعة في الإنسان شوكة كبيرة قوي البخل الشح المنع سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا ان يبقى انسان يمنع يمنع وهو يملك ولا يضره ان يعطي قال الله في الحديث القدسي عبدي افرغ كنزك عندي وعندي لا حرقه ولا سرقه اوفيكه احوج ما تكون اليه انت بس بحتر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار أمامه وخلفه عن يمينه وعن شماله ما يهمكش بحتر في الخير وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو يخلفه انت كل ما تعطي يعطيك أكثر ويعطيك أزيد ويعطيك أكثر مما تحلم به بس أنت أنفق لكن الإنسان قتور قال سبحانه وأحضرت الأنفس الشح قال سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا الإنسان بطبعه قتور مقتر بخيل شحيح شوكة السير إلى الله يحتاج إلى تزكية هذه الصفات ما هي دي كلها أشواك النفس اللي انت ماشي عليها يعني ايه قدامك فرصة للإنفاق جاي تمشي للإنفاق دخلت شوكة البخل في حلقك في رجلك في عينك في إيدك عشان بيقولك يا اللي الشك ده مشكوك في إيده إيه ليه إيده مش عايز ينفق هي دي شوكة البخل شوكة الهلع شوكة خايف جبان يمشي ربنا لا خايف احسن واحسن احسن جبان ال وهكذا ضعف شوكة ضعيف ما بيكملش في السير إلى الله هذه أشواك في الطريق هذه الأشواك لابد من التخلص منها نكسرها إذا ظهرت أعالجها ما ظهرتش ما دورش عليها آه، من ال- من الأشواك أيضا أن الإنسان عجول قال سبحانه خلق الإنسان من عجل وقال سبحانه وكان الإنسان عجولا وهذه أحد أشواكي الخاصة التي أحاول التخلص منها على مدار حياتي فعلا هذا عيب فيا أنا شخصيا إن دايما مستعجل عشان كده في الفترة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين هذا من باب التحدث بنعمة الله قعدت أروض نفسي على الصبر وعدم العجلة قاعد كده ومستعجل شش، اصبر شوية آه، بغلي من جوه شش، الصبر هو في ايه وش- وسوسه النفس النفس شوكه عارف لما تحس ان في حاجه بتشوكك اهو شوكه الاستعجال عايز كل حاجه بسرعه وكل حاجه حالا وكل حاجه فورا ومستعجل في الظن والفكر وال استبر وبعد الانسان ما يستبر ويهدى وتبان الامور يكتشف ان ال- العجله هذه شر ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان قال صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة التؤدة التؤدة في كل أمر خير في كل شيء خير الحديث صحيح العجلة من الشيطان العجلة من الشيطان حديث صحيح فالشاهد ان هذه العجلة هي آفة في الناس كلهم بس بتفرق من حد لحد أو ظاهرة عند حد أكتر من حد سبحان الله العظيم إيه، اتعلمت النهاردة نظرية جديدة عايز أقولها قبل ما أنساها على اعتبار إن شاء الله أقولها تاني أحسن من كده بس النهارده الفكرة كنت بقول ان مفيش حد في الدنيا دي ربنا اداله احسن من حد ربنا اعطى للناس كلهم كل مقومات السعادة بمعنى لو جينا حطينا عشر مقومات للسعادة واحد آه، الصحة اتنين الفلوس ثلاثة الأولاد أربعة ال- ها، قول إيه تاني حطينا عشر مقومات للسعادة كل الناس واخدة سواسية واخدين المية عشرة في عشرة بمية بس في واحد واخد في الصحة مثلا اتنين من عشرة واخد في الفلوس عشرة من عشرة واحد تاني واخد في الصحة عشرة من عشرة واخد في الفلوس اتنين من عشرة وصلت يعني الكل واخد زي بعضه بس بص لنفسك واحد واخد في الأولاد عشرة من عشرة عنده ذكور وإناث وعنده كبار وصغيرين عنده عنده ولكن واخد في الصحة أو واخد في الفلوس خمسة فلو جيت تقيس نفسك انت عندك فلوس وما عندكش ولاد والتاني عنده ولاد وما عندوش فلوس انت عندك صحة وما عندكش فلوس التاني عنده فلوس وما عندوش صحة انت عندك شهرة او عندك وما عندكش والتاني فلو جينا وزناه هتلاقي كل الناس زي بعضهم تماما انا بقول دلوقتي بقولها نظرية محتاجة بس ايه شوية روقان لتفسير هذه النظرية ال- ال- الشاهد ايه ان لو الانسان خد النفس الانسانيه كده هتلاقي انت فيك من ال احنا قلنا ايه من البخل فيك من الجبن فيك من ال... هتلاقي ده عنده اتنين من عشرة نسبة البخل عنده والتاني عنده نسبة البخل تمانية من عشرة فتلاقي عندك انت نسبة الجبن تمانية وعنده هو اتنين عجائب النفس الإنسانية عجائب النفس البشرية العجلة كنا بنتكلم عن العجلة خلق الإنسان من عجل مخلوق أصلا من التسرع خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون فالشاهد إيه إن هذه العجلة احيانا تبقى عند واحد اثنين واحد عند واحد اربعه وعند واحد سته وعند واحد ثمانيه وعند واحد عشره من عشره نستعجل حالا ونبدا نعالج هذه العجله ابن قيم بيقول في العلاج في منزله الخلق ان احيانا بعض الامراض لا تعالج ولا ترشد ولا تنقص يعني لو هو عنده العجله 8 من عشرة ما نقدرش نخليها سبعة بعض الناس كده طب نعمل ايه بقى اللي عنده 8 مش عايز يخفضها دي نعمل ايه يروح مودي الثمانية على الاستعجال في الخير يبقى مستعجل على الصلاة مستعجل على إخراج الزكاة مستعجل على الحج والعمرة مستعجل على ال- إ- إ- إ- ختمة القرآن يختمها مستعجل على يبقى دايما متعجل في الخير ترشد وتوجه إلى الخير فينتفع بها في الخير أيضا من من أشواك النفس الإنسانية الجدل قال سبحانه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم مبين قال سبحانه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صفة الجدل تقول له كلمة يناقش ويجيب ويرد وي... وي... ويفترض و... هو هي دي شوكة خطيرة جدا في طريق السير إلى الله من أشواك النفس الإنسانية ما هياش النفس النفوس كلها سهلة لينة منقادة وإنما نفس خصيمة جدلة كثيرة الجدل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أيضا من أشواك النفس البشرية أن الإنسان نقولها إزاي دي آه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر إنسان بطبعه عايز يفجر موجودة في النفس طول ما انت كابت عليها خلاص أما إذا تركتها تفجر هذه النفس كنت بتكلم أمس عن إن أحد إخواننا أو أحد معارفنا مبتلى كل يوم ببلاء جديد بلاء شديد يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم والبلاء عمال يزيد بقاله مثلا خمس سنوات ولا اربع سنوات كل يوم بلاء بلاء بلاء بلاء سبحان الله العظيم فكنت بقول بقول له قال سبحانه وتعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون قد يكون هذا البلاء رحمة رحمة من جهة أن الإنسان مشغول بالبلاء كل يوم بلاء فمشغول بالبلاء مشغول بالبلاء كل يوم بيواجه بلاء جديد حتى اليوم اللي ما يجيلوش فيه بلاء قاعد طول النهار يقول يا رب استر وعدي اليوم ده على خير لو فضي من دي من يا رب استر يا رب اليوم ده يعدي هيفجر بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل أيان يوم القيامة لسه يوم القيامة احنا فين يوم القيامة فين يا عم وقت الله يا عين الله أما يجي يوم القيامة يبقى يعدلها ربنا يبقى خدنا على جناحك مش ده كلام بعض الناس لكن آه، الإنسان اللي عرف أن في نفسه ميل إلى الفجور الفسق يبدأ يلمها يلم نفسه يضغط عليه يكسر الشوكة دي يكسرها واحنا قلنا قبل كده أن علاج الفسق والفجور بالانكسار لله كل ما تزل تزل بالذال كل ما تذل نفسك لله أكثر كل ما تتخلص من هواية النفس في ال- إلى الفسق والفجور وميلها إلى الفسق والفجور أكثر آه برضو الإنسان في ميل للطغيان قال ربنا جل جلاله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى لما الإنسان يحس يرى أن رآه يشوف نفسه استغنى مش بقى غني استغنى طلب الغنى يطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى عشان كده الهروي قال في منزلة الفقر قال الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة اسم للبراءة من رؤية الملكة قال لك مش غلط ولا عيب ان الانسان يملك سيدنا ابو بكر كان غني وسيدنا عثمان بن عفان كان يملك الكثير وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ترك الالاف المؤلفه الشاهد ايه ان مش عيب انك تبقى غني ولا غلط انك تبقى معاك فلوس ولا الاغنياء ابعد عن ربنا بالعكس ممكن يبقى الغني اقرب الى الله الخطر في رؤيه الملكه انك ترى انك تملك وانا زمان شبهتها قلت ايه عارف فاكرين اما كانوا بي بي بيدوا مثال لواحد كده مش عارف ايه ها رايح ي- ي- عند عروسته فشايل صناديق متصورين معايا المنظر ده انه شايل صناديق فشايل صناديق كتير الصناديق مغطيه وشه شايل صناديق كتير فالصناديق مخلمه م- معمول كده لورا والصناديق عامله كده ف اهو اهو اللي اللي اللي حاسس بالملك شايل الصناديق يبقى عامل كده اما اللي مش مش شايل حاجه عامل كده وصلت لا لسه طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤية الملك لما تيجي تتكلم من ربنا وانت معاك ملايين حاسس ان معاك ملايين شايف انك تملك ملايين بتكلم ربنا من من من مصدر قوة الحمد لله انا مش عايز من ربنا حاجة مش بعض الناس يقول كده مش عايز من ربنا حاجة يعني مش شيخ انا مش قصدي انا عارف ان مش قصدك بس هو ده اللي جواك لا انت هتكفرنا كده لا مش بكفرك لكن بقول ان ده الطغيان احساسك انك تملك ان عندك قال انما اوتيته على علم عندي قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي الله يرحمه الشيخ كشك قال إيه فجعلها الله تجري من فوق فهذا الإحساس بالملك إن معاك وإن عندك وإنك تملك وإنك تقدر يحمل على الطغيان نفس البشرية لازم نكسر الطغيان ده الطغيان ده بألا ترى نفسك تملك شيئا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جات له الأموال فوزعها على الصحابة ففضلوا يهجموا عليه لحد ما تعلقت نميرته بسمرة بشجرة فقال يا أيها الناس والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم والله يعطي والله لو أن عندي عدد هذه العضاء نعما لفرقتها فيكم ولا أبالي ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا الرسول قال لهم هي في حاجة بتاعتي لما جاله الرجل الأعرابي وقال له يا رسول الله حمل هذه الناقة فإن هذا المال ليس مالك ولا مال أبيك قال حملوا للرجل الناقة ما زعلش من كلمة ليس مالك ولا مال أبيك فعلا لا فلوسي ولا فلوس أبويا عندي خد أملك وزع ما أملكش الرسول قال لهم كده لو عندي أديكم لو أملك ما بخلش فلم يرى لنفسه الملك صح حديث اللهم أحييني مسكينا صح حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا القوت الجاي على قد الرايح الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يريد جبال مكة ذهب لجعلها الله له ذهبا لكن ما حبش كده الرسول عرض عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها فاختار ما عند الله اختار انه يموت ولا يعطى خزائن الأرض ولا يعطى الخلد صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دي لما نزع من نفسه شوكة الطغيان قلت لكم قبل كده وأنا واقف قدام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسلم عليه السلام عليك سيدي يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا سيد ولد آدم السلام بعد السلام حسيت النبي هنا نايم في التراب ده تحت الأرض آه فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله قلت هو لما كان عارف انه هيموت وهيدفن في الارض عشان كده ما شافش نفسه ابدا ولا طغى ابدا صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كده لما تبقى عارف ان اخرتك ايه هتموت وهتدفن في صدع من الارض المعتصم اللي كان بيحكم الدنيا كلها بيحكم الارض قال ايتوني بكفني الذي اكفن فيه فاتوه بالكفن ثلاثه اثواب بيض سحوليه ثلاث ثلاثة متر بفتة العرض عرضين في عشرين جنيه المتر المتر بكام يطلع له بسبعة تمانية جنيه يا عم خليها عشرين الآخر يطلع له بتلاتين أربعين خمسين جنيه يدخل بيهم القبر فنشرها بين يديه وقال ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا هو ده اللي هطلع بيه من الدنيا فقالوا له ما شئت يا أمير المؤمنين ده الكلام ده المعتصم المعتصم اللي كان بيحكم الدنيا كلها بيحكم الارض كان خليفه المسلمين كانت بلاده ملهاش اول ولا اخر اللي بيحكمها هل في الاخر هطلع بدول بستة متر بفتة ستة متر فقالوا له ما شئت يا امير المؤمنين نعمل ايه يعني نجيب لك الارض دي كلها نكلفتك فيها نتف- نكفنك فيها ما شئت يا امير المؤمنين قال انصرفوا عني شش حش انصرفوا عني ثم أقبل بوجهه على الحائط ووضع ووضع الكفن على عينيه فبكى حتى بله بدموعه وقال أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير وإن كنا منك لفي غرور هي دي آخرتها كل اللي بيجروا على الدنيا ويكوشوا ويحوشوا كل اللي بيجروا على الدنيا ويلملموا ويكدسوا ويكوموا كل اللي بيجروا على الدنيا عشان يرفعوا ويعملوا ويأمنوا ويسووا في الآخر هيترمي في قبر هيترمي ما ما ندورلهاش على آه، معنى او كلام الطف من هذا هيترمي في القبر كده اهو هيترمي في قبر ويتقفل عليه لا سرير ولا دلاب ولا ذهب ولا فلوس في قبره معه عمله يا ابيض يا اسود ومفيش الوانات يا اما يقول له انا عملك الطيب معك الى يوم القيامه يا إما يقول له أنا عملك الأسود معك إلى يوم القيامة إخوتي ذكرنا نماذج لأشواك النفس كل منا يسير إلى الله وشوف بقى إيه اللي معطلك أنهي شوكة اللي واقفة في حلقك تخلص منها لتصل أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين